السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب الحمد لله سبحانه جل في علاه كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله لا يملكون شبرا لولاه وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله فحركاتهم وسكناتهم بحول الله فالملك من ولاه والغني من أغناه والقوي من قواه والحي من أحياه وكلهم يفنى ويبقى الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا منازع له جل عن شبيه وعن مثيل وعن نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأصلي وأسلم على حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا نور الهدى خير الورى أعلى البرية عنصرا طيب الوجود بلا مرى سامي الذرى وعالي المقام فلا تنسوا الصلاة على خير الأنام الله أكرم الله أكرم منزله وبخير وصف كمله الله أكرم منزله وبخير وصف كمله وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام فلا تنسوا الصلاة على خير الأنام فكيف ننسى أن نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل شيء يتبع الملك سبحانه ويوحده يطيع أمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فالطير في كبد السماء صلى عليه وسلم وبجاهه الوحش احتمى ودنا من البيت الحرام اللهم صل على خير الأنام أحبتي أتباع النبي محمد كفاية ذنوب تعالوا نتوب تعالوا نرجع لعلام الغيوب الشعار الذي نرفعه في بداية حلقات كفاية ذنوب اسمع حبيبي وحد الله قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل تصبح فردا ولون حالك حالك ولست والله تدري أي المسالك سالك إما لجنة عدن أو في المهالك هالك قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك ولست والله تدري أي المسالك سالك إما لجنة عدن اللهم اجعلني وإياكم من أهلها أو في المهالك هالك اللهم نجني وإياكم أحبتي أتباع النبي محمد كفاية ذنوب النهاردة هنتحدث تحت عنوان كفاية خبث وكسل كفاية خبث وكسل يعني خبث النفس وكسل الروح عن كل سمين وغالي النهاردة في بداية أمرنا بعد أن نقسم عناصر هذا الموضوع إلى ثلاثة أتوقف عند العنصر الأول من خلال الفوائد يعني بالمعنى العربي والفلاحي والعمي اتكلم في المفيد يا مولانا ما تكلمش في اللي يخوفنا في الأول اتكلم في المفيد ايه اللي هستفيده من هذا الحديث انني انادي الان من ضيع صلاه الصبح وصلاه الفجر اقول له كفايه خبث وكسل انت الخسران يا من ضيعت صلاه الصبح في جماعه انت الخسران نتكلم في المفيد يا ريتنا نوحد الحميد المجيد تعالوا نعقد صفقه واول عرض من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودايما حبيبي وحبيبكم النبي بيقدم لنا الفوائد يعطينا دائما ما خف حمله وغلى ثمنه هو ده النبي محمد ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما وأسهلهما وأخفهما في الوزن لكنها أقصد في الدنيا في الحمل اللي انت هتشيله شيء خفيف طريف جميل لكنه غالي في الثمن إيه رأيك في عرض النبي محمد يا من تضيع صلاة الصبح أنت الخسران يا من لم تصلي في جماعة أنت الخسران هكسب إيه لو صليت أول حاجة اسمع أنت عمرك صليت قيام الليل قيام الليل إيه يا مولانا وأنا بصلي الصبح أساسا عشان أقيم الليل إيه رأيك النبي بيعقد معاك صفقة إنك تصلي الصبح في جماعة ويتحسب لك الليل كله قيام ده مين اللي قال كده حبيبك النبي محمد ما تصلي على النبي خير الأنام ووحد الذي لا يغفل ولا ينام قال النبي محمد في حديث مسلم رواه مسلم ورواه الإمام أحمد عن حبيبنا النبي محمد من خلال حديث عثمان بن عفان قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله حبيبي يا رسول الله صفقة رابحة مع حبيبنا النبي تصلي العشاء في جماعة وتصبر نفسك وتصلي الصبح في جماعة هتصلي العشاء في جماعة فكأنما قمت نصف الليل طب لو رحت تصلي الصبح في جماعة من خلال حديث النبي رواية مسلم والإمام أحمد من عثمان بن عفان عن حبيبي وحبيبك النبي محمد ما تصلي اللهم صلي على سيدنا رسول الله صفقة رابحة يا حبيبي أخي الفاضل أختي الفاضلة أبي أمي قيام الليل وانت نايم أي فضل هذا لك الفضل والحمد يا رب قال النبي محمد من صلى العشاء في جماعة من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله إيه رأيك في القاعدة اللي ناخدها دلوقتي يقظة من منام واستجابة للأذان وصلاة الصبح في جماعة مع أهل الإيمان تعدل قيام الليل كله بإذن الله الرحمن لا تاني يا مولانا زي ما بيقول حبيبي الشيخ محمد حسان تاني يا مولانا يقظة من منام واستجابة للأذان ما بتسمعوش بالليل الكلام ده وهو بيقول إيه الصلاة خير من النوم ما سمعتهاش ما بترنش في أذنك ما بتدخلش على قلبك أنا بنبه نفسي صدقني وبنبه الأحبة اسمع كده النداء تاني هو بيقول الصلاة خير من النوم وخلي بالك انت الكسبان الصفقة اهي يقظة من منام استجابة للأذان صلاة الجماعة في الصبح مع أهل الإيمان تعدل قيام الليل كله بإذن الله الرحمن يا رب اجعلني وإياكم من أهل الربح لا من أهل الخسران اجعلنا من أهل الربح لا من أهل الخسران شعارنا في هذه الوصية الأولى العنصر الأول اسمعوا ايه رأيك في هذا الشعار طب أنا لو قلت لك دلوقتي المية هتقطع بكرة من منطقة معينة أو من بلد معينة إيه رأيك هتعمل إيه فهنادي دلوقتي من خلال القناة أقول لكم يا أخوانا يا حبايبي المية هتقطع بكرة في المكان الفلاني عليكم أنكم تحوشوا في ناس سمعوا في ناس استمعوا وفي ناس طبقوا وفي ناس استجابت وحوشوا مية وفيه ناس سمعوا كلامي وطنشوا فلما جه يوم الظمأ بدأوا يعيطوا ويقولوا لنا ما نبهتناش ليه ما احنا نبهنا اسمع الشعار ووحد الله نداء هوت للناس جميعا يا قومنا هذه الفوائد جمة يا صاحب القلب اسمع يا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتهوا يا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتهوا إن مسكم ظمأ يقول نذيركم لا ذنب لي قد قلت للقوم استقوا يا قومنا هذه الفوائد جمة من صلاة الصبح بجماعة بنادي وصيح يا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتهوا يا اللي بتضيع انتهي يا اللي بتسهر على الفاضي انتهي يا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتهوا إن مسكم ظمأ يصيح نذيركم لا ذنب لي قد قلت للقوم استكوا مش أنا قايل لكم المية هتقطع وكله يحوش الفايدة الأولى يقظة من منام استجابة للأذان صلاة الصبح في جماعة مع أهل الإيمان تعدل قيام الليل كله بإذن الله الرحمن أي صفقة هذا من يضيع العرض اللي جاي له من النبي محمد اللي لازم ساعة ما تسمع اسمه لازم تصلي عليه اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد الفايدة الثانية أنت يا مسلم من خلال حديث مسلم عن جندب بن عبد الله كما جاء في صحيح الترغيب والترهيب عن رسول الله إن صليت الصبح فأنت في ذمة الله في ذمة الله لا ده احنا لازم نتكلم في حتة ذمة الله دي شوية لو أنا قلت لك دلوقتي يا فلان أنت في حماية الرئيس هتطمئن ولا مش هتطمئن لازم تطمئن تنزل في أي مكان حد يقدر يضرك هتطمئن أنت في حماية الملك هتطمئن أنت في حماية الأمير هتطمئن حقك يا عم حقك تطمئن لماذا؟ لأنك في ذمة عظيم من العظماء وأمير من الأمراء وملك من الملوك ورئيس من الرؤساء اللهم وفق الجميع إلى خير تشاءه أنت يا رب طيب لو قلت لك أنك في ذمة الله في حماية الملك إيه رأيك في قصة التلميذ اللي كان في سنة رابعة ابتدائي العيال فهموها وإحنا لسه مش عاوزين نفهمها ولا تسمع حديث النبي محمد اللي جه في مسلم عن جندب بن عبد الله عن حبيبي وحبيبك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله سمع الحديث من الشيخ فقال لأبيه يابا لما تيجي الصبح صحينا عشان أصلي معاك في جماعة يا ابني ليه؟ قال له أنا سمعت حديث النبي عاوز أصلي معاك في جماعة قال له ماشي جه الوالد في الصبح الدنيا كانت برد والمطر نازل صعب عليه ابنه ما رضيش يصحيه قصة حقيقية صدقوني ما رضيش يصحيه سابه نايم الولد صحي لما جه موعد المدرسة قال له قوم يا ابني عشان تروح المدرسة قال له الصبح قال له ما رضيتش اصحيك عشان البرد قال له والله ما انا رايح المدرسة يا ابني روح قال له والله ما انا رايح المدرسة يبقى صحينا صلي طبعا الوالد عجب على إصرار ابنه هو مش عارف هو ابنه بيفكر في ايه غاب اليوم ده جه تاني يوم ابوه مش عاوز يصحيه فقال لا الواد هيحلف لي تاني اصحيه بيصحيه عشان ايه عشان خايف لما يروحش المدرسه فقام الولد عشان يصلي في جماعه ورجع مع ابيه وفطر وراح على المدرسه قابله المدرس بتاعه كنت غايب ليه قال له غبت قال له ليه قال له ما فيش سبب مريض لا طب ايه اللي حصل قال له خلاص كسلت اليوم ده قال له افتح ايدك عشان تنضرب قال له مش هتقدر تضربني الواد قد كده قال له اديني عماره يالا على ايه يا ابني مش هقدر اضربك قال له مش هتقدر تضربني قال له ليه قال له ولا هتقدر تقرب مني قال له طب ليه فهمني قال له انا هقول لك على حاجه قالها له بالفطره كده قال له لو انك عرفت ان الرئيس اتصل بك وقال لك اوعى تضرب فلان تقدر تقرب لي قال لا لا انا ولا ابويا قال له طب لو ملك من الملوك وامير من الامراء قال له ولا انا ولا جدي قال له طيب إذا كان بقى أنا في حماية الله قال له إزاي يا ابني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله وأنا النهاردة صليت في جماعة تقدر تضربني وأنا في حماية الله بكى المدرس واقشعر بدنه وقال الولد فهمها وأنا مش فاهمها طب ما أحفظ نفسي وأحمي نفسي المدرس بيقول كان سبب إن أنا حرصت على صلاة الجماعة الصبح ما سبتهاش من يوم ما الولد ده كلمني أنا حسيت بهيبة من هذا الولد ده الكلام ده اللي قاله حبيبي وحبيبك النبي إن هو إلا وحي يوحى لا ينطق عن هوى صدقوني إن ده كلام النبي محمد في مسلم عن جندب بن عبد الله روي في الترغيب والترهيب والحديث صحيح من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله أنت كأنك قمت الليل كله أنت في ذمة الله وحمايته إيه رأيك في الفوائد؟ اسمع الشعار ووحد الله الذي لا يغفل ولا ينام يا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتهوا إن مسكم ظمأ يصيح نذيركم لا ذنب لي قد قلت للقوم استقوا يا من تصلي الصبح في جماعه من حديث ابن ماجه وحديث أيضا رواه ابن خزيمة في صحيحة عن حبيبي وحبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة يلي هتصلي الصبح في جماعة صدقني هتنال نور يوم القيامة في يوم كلنا بنحتاج النور احنا لو ماشيين في طريق ضلمه او انت ماشي في طريق صحراوي مفيش عمدان نور وفجاه وانت سايق العربيه بتاعتك النور قطع تقدر تتحرك هتركن في جنب ده انت في قلب الصحراء والجبال والديابه حواليك طب هتعمل ايه هتمشي بالعربيه ده انت مش شايف والقمر مش طالع ولا نجوم طالعه والدنيا مغيمه يعني ضلمه كان ده في الدنيا امال لما نمشي على الصراط والنور يبقى مطفي وجهنم مظلمة هي كمان هنقول يا ريتها كانت جهنم حمرة زي في الدنيا تبقى منورة لا ده جهنم مظلمة لا يطفأ شررها ولا يرى لهيبها سوداء مظلمة يا رب عافيني وإياكم وانت طالع على الصراط في اليوم اللي قال عنه ربنا ان كل واحد فينا طبعا هيتوزع عليه نور على حسب عمله منا من يحمل نورا او يعطى نور بقدر الجبال او يزداد عن ذلك ومنا من يعطى نور بقدر نخله يحملها أو أدنى من ذلك ومنا من يحمل نورا كل على قدر عمله أقل واحد بقى بيحمل في إبهامه نور ينطفئ مرة ويضيء مرة يعني ماشي كده ينطفئ يقف يضيء يمشي ما تاخد نور يا عم من خلال حديث النبي محمد بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة عرض حبيبي وحبيبك اللهم صل على رسول الله وشوف ربنا بيقول ايه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يا ترى هنكون من أصحاب النور يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم اللهم اجعلني وإياكم من أهل الفوز والصلاح يا رب العالمين يا من تصلي الصبح في جماعة أنت في ذمة الله وقد حسب لك قيام الليل الكامل وأنت في يوم القيامة تعطى نورا بسبب مشيك إلى المساجد في الظلمات حبيبك النبي محمد بيعطينا الصفقات إيه رأيكم تقبلوا الصفقات من النبي اللهم صل على سيد البرية محمد إن الله جل وعلا وعد الذين يصلون الصلاة في جماعة خاصة الصبح بالجنة الكلام ده من حديث مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن حبيبي وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم الجنة يا مسلم بمحافظتك على صلاة الجماعة خاصة في صلاة الصبح الكلام ده منين؟ من مسلم رواية مسلم من خلال حديث أبي موسى عن حبيبه وحبيبك النبي الذي لا ينطق عن هوى قبل ما نعرض حديث النبي نقدم الشعار اللي قلنا هنفصل بيه أثناء الفوائد يا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتهوا إن مسكم ظمأ يقول نذيركم لا ذنب لي قد قلت للقوم استكوا أنت من أهل الجنة يا من تصلي الصبح في جماعة رواية مسلم عن أبي موسى عن النبي محمد قال حبيبي وحبيبكم من صلى من صلى البردين دخل الجنة اتصال السلام عليكم ورحمة الله الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك الحمد لله رب العالمين ربنا يدخلنا ويدخلك الجنه على خير بامر الله بنشرب من يد الرسول شربه هنيئا لا نظمع بعدها ابدا يا رب بقول لحضرتك الحمد لله انا بصلي قيام الليل وبصلي الفجر وبصحى الفجر يعني و... وك- بس عصبيه على اولادي وعلى زوجي نعم ف يعني اسالك الله ان تدعي لي يعني ان ربنا يهدي لي نفسي كده فانا خايفه ان ان ممكن يكون اللي انا بصليه وبعمل كده عشان مثلا ما ب... انا ما بزعلوش بس انا عصبيه هو بيزعلني يعني مثلا كان فغصب عني بضطر ان انا ارد نعم فانا عاوزه ربنا يعني يكرمني كده يعني فانا عاوزه حد يهديني نفسي حاسه ان نفسي تعبانه بفضل يعني حزينه كده ان انا يعني بغضب الرسول عليه الصلاه والسلام اللهم صل على سيدنا فانا محمد لو شفت الرسول يعني قدامي كده الشيخ محمود كان بيقول لو الرسول قدامك هتقول له ايه عملت ايه صح مشيت على سنته ولا عملت ايه صح فانا بصلي وب- وبحافظ على الصلوات في فرضها وبقرا قران وليا ورد في القران وبصلي الفجر وبصلي قيام الليل من بعد الساعه 12 نعم فما باخرش حاجه بس هي دي المشكله بس الوحيده اللي فيا ان احنا بنغضب الزوج صح نعم ان احنا بنغضب الزوج او بنرد عليه اه اللي هو ال... بس الرد واولاد يعني بقى بقى عنيفه معاهم شويه لا إن شاء الله بإذن الله نحاول بقدر الإمكان أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملات ونملك نفسنا شوي فبارك الله فيك لا نريد أن ندخل الشيطان إلى قلوبنا وعقولنا من خلال مداخله لأن الغضب في غير موضعه أو زيادة عن حده هذا مدخل من مداخل ولأنك على خير فالشيطان يريد أن يعطل عنك هذا الخير يعني هو الشيطان هو اللي بيحاول أي إن هو- طبعا طبعا لأن بس انا بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ما هو بيروح ويرجع بسرعة يعني تستعيذ ممكن يروح في الوقت لكن آه.
يرجع تاني فاحنا ن- نعصم بقى انفسنا ناويه ان انا اعمل خير واكلمه ب- بطريقه كويسه اول ما يعني
يعني قدامي كده ح- مثلا حتى نرفزني.
ان لم يكن الامر ان احنا نريد ان نغيظ الشيطان يا ريت يكون الامر لان احنا عاوزين نخلي النبي محمد حبيب الرحمن يكون راضي ان احنا نفرح حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم اه ما انا بقول على اساس كده فيعني يا ريت الله يكرمك الله يسعدك أسأل الله جل وعلا أن يهدي قلبك ويشرح صدرك ويبارك لك في زوجك وأبنائك اللهم امين يا رب، اللهم امين فمش يعني من أجل رسول الله عليه الصلاه من أجل رسول الله فاسالك ان يعني تدعي لي ربنا ان اولادي يبقوا من حفظه القران أسأل الله لك ذلك يا رب اللهم العالمين امين يا رب إن شاء الله جزاك الله خيرا الله يخليك مع السلامه عليكم السلام اتصال آخر السلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته.
ورحمة الله وبركاته إياك أن حالك؟
تكون رجب
كيف رجب.
حالك يا شيخ الحبيب الحمد لله ازيك يا شيخ رجب الله يبارك فيك يا شيخنا اولا يعني اطلب منك طلب انك تصلي على حضره النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبلاش كلمة حضرة إيه؟
طيب, طيب.
يعني جزاك الله خير يا مولانا بارك الله فيك ناسف يا مولانا انت هي اعتياد احنا الناس اعتادوها ربنا يبارك فيك.
الحمد ربنا يصلح السنتنا ان شاء الله يا رب آه، مولانا الحبيب انت حضرتك انت بتتكلم برضه عن الكسل انت حضرتك في يوم من الايام انت قلت لي رن عليا الفجر مم.
انا كنت جاي مرهق وقلت لي رن عليا الفجر فده عشان يعني انت برضه تطرد الكسل عنك نعم فبفضل الله انا بقول ان ان الصحبه الطيبه خد بال حضرتك هي يعني برضه بتعين على صلاه الفجر برضه مم. انت بتشيل لي انت انت انت بتيجي ت- ت- تسبقني أنا- الموضوع عنصر أنا من بص- العناصر يا شيخ رجب جزاك الله خيرا بارك الله وربنا فيك.
ينفع بيك ويرفع قدرك يا شيخ يا رب يسعدك يا شيخ رجب واهل البحيره كلك يبلغوك السلام ويدعوا لك بالله بالله عليك انك تزورهم البحيره تاني ان شاء الله باذن الله ان شاء الله رب العالمين بارك الله فيك وفي علمك يا حبيبي يا رب يسعدك السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك دكتور أيمن نحمد الله سبحانه شو أخبارك والله بخير الحمد لله آه شيخنا أنا عندي سؤال تفضل
آه شيخنا اللي مثلا أنا أبوي بعطيني مصاري أخبيهم إله
مصاري فلوس آه فلوس بخبي له إياهم بالبنك آه صدفت مرة وأخذت منه 40 دينار بس هو بدون ما يعرف مم.
آه يعني يا شيخ بدي أسألك إنه فيهم حرام هدول بيكون يعني انت اخذت منه 40 دينار من غير ما هو يعرف أيوة آه طب ما هو كده تقريبا يعتبر عرف دلوقتي واحنا عايش على الهوا إيه؟
كده يعتبر عرف واحنا على الهوا كده فاسال الله جل وعلا ان يسترنا واياك اولا هو حرام طبعا آه، ان نمد ايدينا الى شيء ليس من ملكنا لانها امانه عندنا فان شاء الله اسال الله ان يسد عنك هذا الامر لابد انك تستسمحيه او تردي هذا الامر من غير ان يعلم حتى وان كان على فترات يعني بس يا شيخ أبوي ماسك على إيده شوي هو آه، ابيك إيه؟
يعني ما بصرفش علينا وإحنا كنا بحاجة ناس لهذا المال اه إيه، طب الان انت في حاجه له
أنا هسه حاليا يعني الحمد لله صرت أشتغل طيب يبقى هذا المال تتصدقين به بالنية نية السداد إن لم تستطيعي رده إلى الوالد معذرة نعم.
إحنا يعني أنت لو ما قدرتيش ت- ت- ت- ت- ترجعيه للوالد تتصدقي بيه بنية إن هو للوالد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيكي أصلح بارك حالك الله فيك يا أسأل الله أن شيخ.
يسد عنك والله- وعنك والله يا شيخ إلي كمان طلب تاني تفضلي أمانة أمانة يا شيخ إنك تدعي لأخواننا بغزة أمانة والله أنا أنا أنا هذا في نيتي اليوم جزاك الله خيرا السلام عليكم اتصال آخر اتصال آخر السلام عليكم قطع الاتصال السلام عليكم السلام عليكم طيب انقطع الاتصال آه إن شاء الله نكمل حديثنا ونبدأ الحديث أيها الأحبة بالعودة إلى شعار الفوائد من خلال صلاة الفجر نفكركم بالشعار يا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتهوا إن مسكم ظمأ يكون نذيركم لا ذنب لي قد قلت للقوم استكوا الفائدة التالية يا من تحافظ على صلاة الصبح هل تعلم أن ملائكة الرحمن يتعاقبون على أهل الإيمان في ساعة صلاة الصبح في ساعة صلاة الصبح وساعة صلاة العصر يعني في طرفي النهار أو في وقت البردين يعني في ساعة صلاة الصبح وساعة صلاة العصر الملائكة في ملائكة يتعاقبون فينا يسمون ملائكة النهار ده الكلام ده من خلال حديث رواه الشيخان عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة حديث النبي يقول أن هناك ملائكة يتعاقبون فيكم يسمون ملائكة النهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله عز وجل كيف تركتم عبادي يعني في صلاة الصبح وصلاة العصر الملائكة بتجتمع أخبار الناس إيه عملوا إيه عباد الله عاملين إيه وبعدين اللي كانوا مبيتين معانا في اليوم ده يروحوا طالعين إلى الله يعرجون إلى الله فيسألهم الله كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ده الكلام ده من حديث النبي محمد رواية الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إيه رأيكم؟ يعني التقرير هيرفع وانت بتصلي جماعة والتقرير يطلع حلو ده يا سلام عليا بقى لو حد كتب عني تقرير لأحد الذين آه، من أولياء أمورنا الكل بيتمنى انهم يرضوا عنه اللهم اهد الجميع يا رب ووفق الجميع إلى الخير يعني كلنا بيتمنى كده كلنا يريد ذلك فأسعد إن قالوا إن هذا الرجل لا يحدث ضرا في الناس ويتكلم بالدين الخالص ولا يريد أذية لأحد ويريد الإصلاح والصلاح لو انكتبت الكلام ده أكون مبسوط فما ظنك إن وصل التقرير إلى الله من ملائكة الرحمن يقولون للملك حين يسألهم من خلال حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وكل يوم يتعاقب ملائكة النهار تقريرك هيطلع للملك حلو صافي جميل آه الشعار فايدة يا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتهوا إن مسكم ظمأ يقول نذيركم لا ذنب لي قد قلت للقوم استقوا خذوا الفوائد الله يكرمكم ايه رأيك ان حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان صلاة الصبح لها ثواب لا يمكن ان يتخيله احد الكلام ده منين من خلال حديث النبي محمد الذي رواه مسلم ورواه احمد وغيرهما عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال حديث عائشة قال حبيبنا النبي ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها خلي بالك دي صلاة النافلة إذا كان النبي محمد بيقول عن ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها خير من المصنع والشرك والولد والزوجة والعمارات اللي على النيل والفلل اللي في التجمع مش عارف ايه على الساحل مش عارف كل الكلام ده كله ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها انت بتشتغل في الدنيا ليه مش عشان خير يجي لك طب ايه رايك انك ضيعت الخير اللي ما يمكن لا يمكن ابدا ان يعادله خير ركعات الفجر النافله خير من الدنيا وما فيها فما ظنك بصلاه الفريضه اذا كانت ديت ركعتين بتوع الفجر اللي هم السنه اللي قبل الفرض ايه ظنك بقى ايه ظنك في ركعتي الفريضه ده حاجة لا يتخيلها عقل يا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتهوا إن مسكم ظمأ يقول نذيركم لا ذنب لي قد قلت للقوم استكوا المية هي تقطع وكله يحاوش يا إخواننا رب تقبل مني ومنكم اللهم احشرني وإياكم مع النبي محمد خلي بالكم إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعطانا فائدة أخرى أيضاً فائدة بقى مش ممكن حد يتصورها بل لا يمكن لمن رآها أن يصفها ده إيه دي بقى رؤيا وجه الله لمن يصلي ويسجد للملك جل في علاه خاصة صلاة الصبح الكلام ده منين؟ من خلال حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن جرير فيما رواه الشيخان والكلام ده جاء في اللؤلؤ والمرجان عن حبيبي وحبيبكم النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فائدة عظيمة رؤيا وجه الله لا يمكن لمثلي أن يصف الرؤيا لا يمكن لمثلي أن يصف الرؤيا أن ترى وجه الله إن كل نعيم في الجنة ينتهي إن كل نعيم في الجنة ينشغل عنه أهل الجنة برؤيا وجه الله فإنه أعظم وألذ نعيم يا رب ما تحرمناش هذا الأمر يا أرحم الراحمين إذا كان يوسف عليه السلام وهو مخلوق من خلق الله رآه نسوة مصر فانشغلوا عن أنفسهم ولم يشعروا بآلامهم وقطعوا أيديهم وقال ربنا فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن كان هذا الجميل وهو خلق من خلق الله الجليل فما ظنك برؤيا وجه الله اوعى تضيع صلاة الصبح زاد الدنيا والآخرة في صلاة الصبح يا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتهوا إن مسكم ظمأ يقول نذيركم لا ذنب لي قد قلت للقوم استكوا خيري الدنيا والآخرة في صلاة الصبح خاصة بجماعة انت عارف انك ممكن بخلال صلاة الصبح في جماعة وتجلس تذكر الله حتى تعلو الشمس ثم تصلي ركعتين أو تصلي صلاة الضحى كما كان يفعل حبيبي وحبيبكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكتب لك ثواب حج وعمرة تامة تامة مع رسول الله الناس بتروح تحج بيت الله الحرام والكل عمال يلبي والتلبية بتدخل في القلب وتهز المشاعر اللهم اكتب لنا حج بيتك يا رب ولله در من قال اسمع وحد الله نسمات مكة ألهبت وجداني فأفاضت العبرات من أجفاني يا بئر زمزم إن بعدت فإنني بالروح زرتك والحبيب سقاني ويا زائرا روض الحبيب اشرح له بالحق وجد المحب الهيمان قلب جريح والدموع بوادر وكأنها سيل من الطوفان صلى عليك الله يا علم الهدى اللهم صل على سيدنا محمد حج وعمرة مع النبي محمد ايه رأيك تصلي الصبح بجماعة وتقعد لحد ما الشمس تعلى ثم تسجد بين يدي الله صلاة الضحى لذلك حبيبي وحبيبك النبي كان دايما يحث الأمة على البكور وبارك الله جل وعلا لأمة الحبيب المصطفى في بكورها حتى إن صخر أحد الصالحين كان تاجرا وكان إذا بعث تجارة بعثها أول النهار فأثرى وكثر ماله ولا نقول أن الله جل وعلا لا يرزق الكسلان الخبيث اللي نايم لا ربنا بيرزقه بس رزق من غير بركة فكم ناس عندهم فلوس كتير جدا لكن البركة رايحة لذلك أخي الفاضل الصحابة الكرام كانوا يحرصون على هذا الوقت أيما حرص حتى أنني علمت من خلال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن والده كان يوقظه ويقول له قم إن الأرزاق تقسم في هذا الوقت قم فإن الأرزاق تقسم في هذا الوقت وابن القيم كان يقول عن أستاذه ابن تيمية أنه كان في هذا الوقت يستغفر الله كثيرا فيقول هذه غدوتي ولو لم أتخذ ولو لم أتخذ غدوتي أو غذائي سقطت قوتي ده الوقت اللي بيقوي ابن تيمية يقول هذا الأمر في زاد المعاد أو الوابل الصيب من الكلم الطيب ابن القيم في الوابل الصيب من الكلم الطيب يقول عن أستاذه ابن تيمية هذه غدوتي ولئن لم أتخذ غزوتي أو غذائي سقطت قوتي فالله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الحرص على صلاة الصبح في جماعة يا أخي الفاضل أنت في صحة وعافية فالخير كثير أنت في صحة وعافية نقلت نقلت عن مجلة اسمها مجلة المجتمع الكويتية تأتي ببعض الفوائد لمن صلى صلاة الصبح في هذا الوقت الجميل الجليل إن الأرزاق توزع في هذا الوقت فلماذا تضيع رزقك تعال نشوف الفوائد الصحية أعلى نسبة لغاز الأوزون في الجو عند الفجر وتقل تدريجيا حتى تضمحل عند طلوع الشمس غاز الأوزون بيكثر في هذا الوقت حرمت نفسك ليه من هذا الأمر؟ إيه تأثيره؟ إنه غاز مفيد جدا للجهاز العصبي في الإنسان ومنشط للعمل الفكري والعضلي إحنا بنضيع نفسنا وصحتنا لما بنقومش نصلي الصبح نسبة الأشعة فوق البنفسجية تكون أعلى في هذا الوقت وقت الفجر وهذه الأشعة تحرض الجلد على صنع فيتامين د وده مهم جدا للجسم كما أن اللون الأحمر له تأثير باعث على اليقظة تلاقيك في انتباه طول النهار خلي بالك نسبة الكورتيزون تكون في الدم أعلى ما يمكن في وقت الصباح وأقل ما يمكن في وقت المساء الكلام ده عن مجلة المجتمع الكويتية اللهم احفظ بلاد الكويت وكل بلاد الأمة الإسلامية اسمع حبيبي فوائد عظيمة قبل ما ندخل على الشعار الخطير كفاية يا بائع الفجر كفاية خبث وكسل لأن هنشوف الشروط الجزائية احنا جبنا الفوائد قبل ما نخش على الشروط الجزائية نفكركم بالشعار اوعى تنسوا الفوائد اللهم اجعلني وإياكم من أهل الصلاح والفلاح يا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتهوا إن مسكم ظمأ يقول نذيركم لا ذنب لي قد قلت للقوم استقوا يا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتهوا إن مسكم ظمأ يقول نذيركم لا ذنب لي قد قلت للقوم استكوا المية هتقطع كله يحوش ما تصلي على النبي محمد اللهم صل على رسول الله الشروط الجزائية كفاية خبث وكسل يا بائع الفجر والصلاة خير من النوم إحنا للأسف الشديد كما قال يحيى بن معاذ في حلية الأولياء حين رأى رجلا يوما يقلع الصخرة من مكانه في يوم حار وهو يغني راجل عمال يقلع الصخر وعمال يغني يضرب ويقول لك طلعت يا محلى نوره شمس الشموسة وهات مش عارف ايه وعمال يغني وهو بيتقلع الصخر من الجبل فقال مسكين ابن آدم قلع الأحجار عنده أهون من ترك الأوزار قلع الأحجار عنده أهون من ترك الأوزار بيقلع الأحجار من الجبال وعمال يغني ويدندن ومش عاوز يسيب الأوزار اللهم اغفر لي ولكم جميعا يا رب العالمين أول حاجة هتصيب من لا يصلي الفجر في جماعة إنه هياخد صفة من صفات المنافقين الذين قال عنهم الله اسمع ماذا يقول الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا اللهم عافني وإياكم يا رب العالمين يا من تتكاسل عن صلاة الصبح أنت منافق قال النبي محمد عن قال النبي محمد عن هذا الذي يتكاسل من خلال حديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال النبي ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ما فيش صلاة أثقل على المنافق يا ترى بقى مين فينا اللي صلاة العشاء تقيل عليه يا ترى مين فينا اللي صلاة الفجر تقيل عليه من غير عذر شرعي مقبول أثقل الصلاتين على المنافقين أنت عاوز تبقى منافق شوف جزاء المنافق قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن عبد الله بن عمر اللي ما بيسوءش الظن بحد يقول كنا إذا فقدنا الرجل ده الكلام ده في صحيح الترغيب والترهيب كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن خلي بالك وكان الصحابة يقولون لقد رأيتنا ده عبد الله بن مسعود يقول ذلك لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق في صحيح الترغيب والترهيب أيضا عبد الله بن مسعود بيقول كده لقد رأيتنا وما يتخلف عن هذه الصلاة صلاة الفجر إلا منافق معلوم النفاق يا ترى كم واحد بقى من الأمة دلوقتي منافق معلوم النفاق الله أسأل أن يعافينا وإياكم أنا بصراحة كده عاوز أصحي كل مصر بكرة تصلي الصبح وهنعمل كده طريقة طريفة بس بعد ما نعد الشروط الجزائية وربنا يستر خلي بالكم احنا عاوزين كله يصحى مش مصر بس والسعودية مش السعودية بس أنا عاوز أعد البلاد الإسلامية كلها يا سلام بقى لما يصحى اليهود بكرة ويلاقوا الأمة الإسلامية كلها قايمة تصلي الصبح هو صلاة الجمعة عندهم النهاردة ده الشمس لسه ما طلعتش ما هم مش متعودين علينا إن احنا نشيل الخبث عن النفس مش متعودين علينا إن احنا نرفع الكسل عن القلوب مش متعودين علينا إن احنا ننشط إلى غير القبيح مش متعودين علينا إن احنا ننشط للحسن والقلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن أولى بنا أن نرعوي أولى بنا لبس الكفن أولى بنا قتل الهوى في القلب أصبح كالوثن فأمامنا سفر بعيد بعده يأتي السكن إما إلى نار الجحيم أو الجنان جنان عدن أخي وحبيبي القضية عظيمة والأمر خطير يا من تضيع صلاة الصبح أنت منافق في جماعة أنت منافق معلوم النفاق ده عبد الله بن مسعود بيقول وقال أيضا عبد الله بن عمر كنا نسيء به الظن يا مضيع صلاة الصبح في جماعة أو عن وقتها بغير عذر الويل لك الويل لك ما أنت في البداية يا شيخ قلت لنا في فوائد تقلت علينا ليه المرة دي عشان خايف على نفسي وخايف عليك يمكن كلامي ده يصحيني ويصحيك والله الموضوع كبير ويبدو ان احنا مش هنخلصه في الحلقة دي لان لسه الصفقة ما خلصتش والطريقة اللي تخلي كل الناس تصحى هنقولها حبايبي أخشى على نفسي وعليكم الويل قال الله تعالى في كتابه الكريم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال الله جل وعلا عنهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا يا من تريد أن تحقق الآمال وكم لكل إنسان منا من آمال يحبها لا بد لنا أن نقطع الطريق إلى خير أمل وأفضل هدف إن احنا ننجي نفسنا من العذاب ونوصل لحب رب الأرباب فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا بعض المفسرين قالوا أن الغي وادي في جهنم فيه ما فيه من العذاب ولا أريد أن أثقل عليك سوق الأرباح يقوم حتى تطلع الشمس يا من تضيع صلاة الصبح إن الشيطان جعلك خبيث النفس بل إن الشيطان استخدمك كمرحاض يبول في أذنك ده من خلال حديث النبي رواية الشيخين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر عند رسول الله رجل نام ليلة حتى أصبح ولم يصلي الصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه تخيل يا اللي انت بتنام طول الليل وما تصليش الصبح وانت يا أختي يا اللي بتناموا طول الليل وما تصليش الصبح شوفوا مدى خبث النفس لما الشيطان يستخدم الأذن كمرحاض ذاك رجل بال الشيطان في أذنه بيسألوا كده بيقولوا يا الله هو الشيطان هيتبول إزاي الكلام ده فسئل الطيبين فقال إذا كان ثابت أن الشيطان يأكل ويشرب أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح فمن أكل وشرب ونكح فإنه يبول وبعدين ده كلام ده رواية الشيخين رواية الشيخين يعني رواه الشيخان مسلم والبخاري من حديث عبد الله بن مسعود حين ذكر رجل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل نام طول الليل ولم يصلي الصبح في جماعة أو لم يصلي الصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه يا بائع الفجر وجان الوزر يا بائع الفجر وجان الوزر ما زال الطريق طويل وما زالت الأمور بين أيدينا لها بقية لسه هنديكم الحلقة الجاية كفاية خبث وكسل واوعوا الشيطان يضحك علينا ويفكرنا أو يخلينا نفكر إن إحنا نايمين في عسل انتهى وقت الحلقة وللحديث بقية وفي شروط جزائية والخطة اللي هنخلي الأمة الإسلامية تصحى بيها في الحلقة القادمة لكن نصيحتي نصيحتي أيها الأحبة الجنة غالية أقول يا سلعة الرحمن لست رخيصة عرضه من يشتري يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف واحد لاثنان يا سلعة الرحمن سوقك كاسد فلقد عرضت بأيسر الأثمان يا سلعة الرحمن سوقك كاسد فلقد عرضت بأيسر الأثمان خود تزف إلى ضرير مقعد يا محنة الحسناء بالعميان عروستك في الجنة مستنياك وانت يا أختي الجنة معدة ليكي انك تكوني أفضل من الحور ليه نضيع ليه نضيع لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية نحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وكفاية ذنوب